نسعى سويا في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش انه يعيش عادي كده زي الناس مشتاقين وانا مثلك فرخة ابدأ قرب بقولنا عايز يتميز نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يفتح مكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتم الخبر وعمل حاجات كتير جدا عشان خاطر الخبر ما يروحش لمكة لان كان في ناس عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بيجهز جيش فممكن يروح مكة وفي ناس عارفة المعلومة بالفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ خطوات احترازية كتير جدا عشان الخبر ما يطلعش بره مكة ولكن سبحان الله الخبر طلع طلع في رسالة مع بنت والرسالة دي كانت من أحد الصحابة حاطب ابن أبي بلتعة النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع بالوحي وبعت صحابة عشان خاطر يجوا بالرسالة دي ويروحوا بيها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحافظوا على الخبر انه ما يروحش مكة فقريش ما يستعدوش وبالفعل راح الصحابة وأخذوا الرسالة ورجعوا بيها للنبي صلى الله عليه وسلم مسك النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ودعا سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة أول ما دخل عليه قال له ما هذا يا حاطب إيه ده تبعت لهم رسالة تقول لهم إحنا بنعمل إيه ما هذا يا حاطب فقال سيدنا حاطب لا تعجل علي يا رسول الله بالراحة علي شوية بالراحة علي شوية إني لم أكن من قريش ولكن كنت ملصقا بهم أنا مش من قريش اصلا انا مش مش واحد عاش في قريش و- وكان واحد منهم ان دي القبيله بتاعتي لا انا كنت امرا ملصقا بقريش ولم اكن منهم وكان من معك من المهاجرين كل الناس اللي موجوده دول لهم قرابات يحمون بها اهليهم واموالهم بمكه قرايبهم اللي هناك و- و- وفلوسهم اللي هناك ب- محميين بقرايبهم يعني موجودين مع بعض انما انا قرايبي اللي هناك وفلوسي اللي هناك ملهاش حماية لأن أنا مش أصلا من قريش أنا كنت عايش معاهم بس أنا ما كنتش منهم فقال فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي إن أنا أعمل معاهم حاجة عشان يحموا قرايبي و- وتجارتي أو مالي عشان يبقى ليا عندهم واجب يعني فيردوا ليا قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صادق بس حركة كبيرة بس النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وقال قد صدقكم وصل الصح- الصحابة لأن الصحابة طبعا يعني شيء عظيم يعني لا ما ينفعش أن شيء زي ده يقبل يعني قال لهم لا هو صادق ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان شديد وكان طبعا متعصب جدا فقال دعني يا رسول الله فأضرب عنقه أنا أقتله أنا طير راسه دلوقتي فقال له صلى الله عليه وسلم شهد بعظيمة إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم طبعا لما تفكر في الشهاده دي ليه واحد ياخد الشهاده دي شهاده ايه شهاده ان هو يغفر ليه كل حاجه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ايه ايه الحاجه يعني ايه الموضوع ليه طبعا لازم قبل ما نتكلم في الموضوع ده نرجع كده خطوه لورا ونقول ان مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ده معناه اباحه كل الذنوب لمن شهد بدرا لا مش معناه كده خالص ولكن معناه ان الله عز وجل يعلم بعلمه القديم ان كل الناس اللي كانت موجودة في بدر وحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيكون منهم فعل للكبائر او مش هيكون مثلا في افعالهم بعد كده حاجة تتناقض مع الايمان او كفر ان هم هيبقوا محميين واي حد هيعمل ذنب الله عز وجل يعلم ان هو هيتوب منه وكأن الله عز وجل أراد ان هو يجازيهم على العمل العظيم ده ان هم ياخدوا المكانة دي انتوا مش شهدتوا بدر اه طيب خلاص توفقوا لده انتم تستحقوا ده طيب يعني هو بدر فيها ايه يعني لا بدر دي بدر بدر معركة بدر اولا معركة بدر كان العدد بتاع الجيشين مش زي بعض خالص يعني المسلمين كانوا حوالي 300 وكسر والمشركين كانوا حوالي 1000 فطبعا احنا بنتكلم في اكتر من ثلاث اضعاف دي حاجة حاجة الثانيه المشركين كانوا طالعين بجيش للقتال انما المسلمين لا دول كانوا طالعين لعير ابي سفيان وكان معروف ان القافلة دي عليها 30 40 رجل حراسة فالموضوع هيكون سهل وكان في حروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ودي حرب اقتصادية ففي عارفين دلوقتي ان في قافلة معدية وفيها اموال كتير جدا لا احنا بنحارب بعض يعني الحرب سواء كانت القتال او الحرب الاقتصادية فلا فانا هقطع لك الموضوع ده انت مش هتعدي انا مش هعدي لك اقتصاد بعد كده تحاربني بيه فالموضوع يقف فكان في حرب قائمة ولكن لما هم يطلعوا المسلمين بالعدد ده يقابلوا 30 40 غير لما يقابلوا 1000 هم طالعين بالسيوف وحاجات بسيطة انما المشركين بقى جايين من مكة بايه لا بعدد كبير جدا وبعدة وعتاد وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم فاختاروا كلهم ان هم يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو ماتوا دونه ولو ماتوا دونه طب ما فيش حد يعني طلع قال احنا مش مستعدين كله كان خلاص على قلب رجل واحد احنا طالعين احنا جايين ننصر النبي صلى الله عليه وسلم فموقف زي ده تبقى انت فيه ضعيف ومش متجهز وتختار ان انت تقاوم نفسك وتقاوم هواك وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم وترفع راية التوحيد موقف ما يتنسيش بالذات بقى لما يكون الموقف ده حصل في أول معركة حقيقية والمعركة دي أول معركة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا بنتكلم لا أول معركة أول قتال أول أول أو أول حاجات تقيلة كلها حاجات تقيلة طب وانت ضعيف وهو قوي انت مش مستعد وهو مستعد طب القافلة راحت يعني الموضوع ايه خلاص بقى نصر, نصر الدين بس بس وفي الآخر اختاروا ان هم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم طيب بالعدة القليلة دي والعتاد القليل ده اختاروا ده اختاروا ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اداهم شهادة التقدير دي شهادة تقدير عظيمة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكأن الله عز وجل هو الموكل ان هو يحفظهم وكأن الله عز وجل موكل ان هو يوفقهم للتوبة عشان أي حد يغلط أي غلطة يتوب على طول فلما يتوب يغفر له اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مش اعملوا ما شئتم على سبيل الإباحة لا انتوا في الآخر هتتوبوا وهترجعوا هذا معلوم بعلم الله عز وجل القديم هي دي عشان خاطر كده لو جاي ان انا دلوقتي اقول لك انت عايز تمشي في هذا الطريق هو بيتهيألي ان احنا محتاجين نمشي في الطريق ده وناخد الشهادة دي ليه؟ لان بصراحة بصراحة ما اظنش يعني مش عايز مش عايز بس حد يقول على يعني يعني واحده واحده كده عارف ان كل الناس كويسه عارف بس في اتنين هربانين بيتفرجوا عليا دلوقتي تمام هم دول اللي شايفين ان الصحيفه بتاعتهم مش مشرفه قوي وفيها حاجات كبيره واخطاء كبيرة زي بتاعت حاطب مش في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دلوقتي مش موجود بس في حق الدين في حق نفسي في حق الأمانة اللي أنا شايلها في حق التوحيد اللي المفترض أن أنا بحميه في حق السنة اللي المفترض أن أنا أنتمي ليها في حق ديني اللي المفترض أن أنا وجه ليه ولو بص على الصحيفة انا انا مش كويس انا محتاج ابقى احسن انا محتاج ان انا اتوب انا عندي اخطاء كبيره عندي اخطاء تستحق ان انا اقف مع نفسي وقفه انا عندي حاجات لازم ان انا اغير نفسي بسببها انا اتجرأت اه خليك معترف ما تجاملش نفسك قول لنفسك انا انا انا فعلا انا فعلا لطخت صفو حياتي بكذا وكذا وكذا بكذا وكذا بس اقول لك بكذا شوف الغلطه شوف الغلطه عشان خاطر تفهم طب سؤال بقى لو انت عندك غلطه زي حالتي كده لو انت عندك غلطه هل عندنا بدر هل عندنا وقفه هل عندنا عمل عظيم زي بدر هل عندنا حاجه كده اطلع فيها وانا ضعيف واكمل وانا مش مستعد واكمل وانا يعني مش قادر واكمل وانا مش فاهم قوي اللي هي اللي هي واكمل وافضل مكمل ومكمل ومكمل ومكمل واجيب اخري لغايه ما انتصر باذن الله هل ده موقف هل ده حصل ممكن اقول حاجه مش عايز اطول قوي فيها بس مش شرط يكون المعركه دي يعني بين جيشين ممكن تكون بينك وبين اراداتك وعاداتك في ناس كتير على فكره بتعمل ذنوب معينه اتعودت عليها لدرجه ان العاده داخله بجيش مش قادر هو يقف قدامه ما كنتش عايز اجيبها سيرتها بس هجيبها بيدخل على مواقع وبيعمل حاجه مش كويسه عايز الحق لو انت كنت صغير اللي بيسمعني ده صغير اوعى تكون فاكر ان اللي بيتجوز بيعرف يبطل والله العظيم انا ما كنت ناوي اقول الكلام ده بس يمكن الرساله دي جايه لك اوعى تكون فاكر ان انت ممكن مثلا يجي في دماغك ان انت لما تكبر تبطل لانه كبر وما بطلش اوعى تكون فاكر ان انت لما تتجوز هتبطل لا بيتجوز ومراته بتبقى قاعده جوه والله العظيم اوعى تكون فاكر عايز تبطل بطل طب صعب عارف صعب بحس ان كل حاجه ضدي عارف عارف آه بقالي فتره طويله عارف والله العظيم لا انت مش عارف انا بحس بايه عارف بتتقطع عارف بقى التقطيع ده لو استحملت وكملت وانتصرت وبطلت يمكن يبقى تتحسب لك حاجه عظيمه هي بعد كده اللي ربنا سبحانه وتعالى بسببها يكتب لك ان انت تكون من اهل الجنه ويغفر لك كل ذنب بسبب ايه بسبب المقاومه والمجاهده اللي انت جبت اخرك فيها اخرك فيها بالله عليك خليك بدري مش قصدي يعني ان انت تكون بتقاتل في بدر قصدي ان انت عيش اجواء بدر عيش اجواء بدر وانتصر على اي حاجه جايه تهزمك واعلم أن النصر من عند الله قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره فانصر ربنا سبحانه وتعالى في نفسك ربنا سبحانه وتعالى ينصرك على نفسك أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا في أعلى عليين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلمة اتقالت عفوية في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش انه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا بسلك فرقة يبدأ قرب يبدأ قرب بس لا عايز يبين نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا